نشوف الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا يلا نسكن جار نبينا المصطفى المختار ويروينا من الأنهار ينسينا لحرمنا بيوم هنعيشه في الجنة ده يوم هنعيشه في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة بقول لكم أظن ده هيبقى أجمل يوم في الجنة خصوصا بقى للشباب اللي المسكين اللي نفسه يتجوز ومش عارف يتجوز بقول له لكل شاب ما اتجوزش بقول له اصبر ان شاء الله لعل وعسى ربنا يرزقك بالزوجه الصالحه في الدنيا لو ما حصلش ده في الدنيا اصبر وربنا هيجوزك في الجنه بالحور العين على الاقل تضمن ان هناك محدش هيخلعك فربنا يرزقنا واياكم يا رب العالمين بالحور العين المولى عز وجل وما زلنا الآن في صحبة النبي عليه السلام بيعرفنا بمتعة الحور العين في الجنة المولى عز وجل من كمال وتمام رحمته إنه مش هيسيبنا بقى في الجنة كده نتمتع فقط بالأشجار والأنهار و- وال- وال- والخضرة والفاكهة لا لابد يكون في النص حلو في الحور العين وفي زوجتك من أهل الدنيا المؤمنة التقية اللي هتكون في صحبتك في الجنة إن شاء الله يبقى ربنا يرزقك بنوعين من الأزواج حور عين ربنا أنشأهم مخصوص لينا في الجنة قال جل وعلا كذلك وزوجناهم بحور عين وقال جل وعلا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا ما شاء الله يبقى تعالوا نقف مع الآية الأولانية كذلك وزوجناهم بحور عين الحور جمع حوراء والحوراء هي المرأة اللي انت عارف العين بيبقى فيها بياض وفيها سواد هي بقى شديدة بياض العين وشديدة سواد العين العين ما شاء الله واضحة قوي آه، بياضها وسوادها والعين هي المرأة اللي عينيها واسعة وده يعني مستحسن جدا في المرأة إنها تكون عينيها واسعة دي الحور العين طيب إيه قول المولى عز وجل إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا هذه المرأة من الحور العين محدش قربها قال جل وعلا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان اول واحد يقرب لها هو زوجها في الجنه ربنا يرزقنا واياكم من الحور العين يبقى ايه عربا اترابا العروب هي المراه التي تتفنن في كلمات العشق والحب والغرام لزوجها في الحلال واترابا يعني في سن واحده وزي ما قلنا قبل كده دي تحل مشكله النساء ان الكل في سن واحده بفضل الله سبحانه وتعالى الشاهد في الموضوع ان الحور العين ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في القران باوصاف كثيره جدا حوالي ست اوصاف اول وصف ان ربنا وصف الحور العين بان هي كاللؤلؤ المكنون قال جل وعلا وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون المكنون المخبأ ودي رساله لكل اخت فاضله ان لو حبيتي تتشبهي بالحور العين فالحور العين مخبأة يعني ايه يعني يعني متغطيه يعني يعني يعني ما شاء الله انت لما تلبسي حجابك في الدنيا وربنا يكرمك بالحجاب فانت بذلك تتشبهي بالحور العين بل انت اجمل وافضل ألف مره من الحور العين بفضل الله سبحانه وتعالى حور آه، وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون ده الوصف الاولاني الوصف الثاني ان ربنا وصفهم كانهن ايه الياقوت والمرجان قال جل وعلا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ده وصف جميل برضو وبعدين فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهما الياقوت والمرجان ما شاء الله ال- الجمال الحور العين كأنها الياقوت والمرجان وده لا- من- لها منظر عجيب جدا جدا حينما تشبه بالياقوت والمرجان الوصف الثالث ان هم طول ما هم في الجنة مقصورات في الخيام يعني ما بيخرجوش كتير وي- ويدخلوا كتير ودي برضو تستحسن في المرأة في الدنيا ان هي ما تكونش خراجة ولاجة كل شوية خارجة رايحة عند الخياطة رايحة عند الكوافير رايحة عند صاحبتها رايحة مش عارف ايه لا قاعدة في البيت قاعدة ما شاء الله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ده, ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى لنساء المسلمين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يبقى الوصف الثالث للحور العين مقصورات في الخيام قال جل وعلا فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام قاعدين في الخيام طب الحوراء لما تخرج من الخيمة مع زوجها اللي هو المفروض أنا أو أنت أو حضرتك يعني ربنا يرزقنا يا رب بلذة الحور العين لما تخرج معاك لا يمكن تنظر إلى رجل غيرك يا سلام شوف المتعة مع ان في الجنة لا في حد هيبص بصة مش كويسة او حد يكون في قلبه نية مش كويسة ده هو قبل ما يخش الجنة بينقى بينقى ويهذب ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين يعني ما حدش عياذا بالله في الجنة ممكن ينظر إلى زوجة أخيه ما حدش في الجنة ممكن يكون خائن ده كل الناس مطهرين ما شاء الله من الخيانة والغيبة والنميمة والكذب والغل والحسد والحقد والضغينة كل الأمراض الوحشة سواء كانت قلبية أو جسدية ستزال من قلب العبد المؤمن يخش الجنة إنسان طاهر بفضل الله سبحانه وتعالى ورغم ذلك مبالغة وإكراما ليك يا مسلم زوجتك الجميلة من الحوراء اللي أنت لو قعدت تبص في مرآة خديها أربعين سنة لا تملها ولا تملك ترى منظر وجمال وجهك في مرآة خدها ترى مخ سوقها من وراء سبعين حلة من الحسن والجمال شوف الوصف الجميل الذي لا يخطر على قلب بشر ورغم ذلك ده النبي عليه السلام بيوصفها بيقول يعني إن, إن لو بدا لو أن بعض بنانها بدا من السماوات السبع لأضاءت ما بين السماء والأرض ببس كده بعقلة صباع من الحوراء تخيل حضرتك زوجتك عقلة صباع تظهر من إيديها من السماوات تضيء ما بين السماوات والأرض بل ويطمس ضوءها ضوء الشمس والقمر ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب دي زوجة واحدة يا مسلم زوجة واحدة لو إن عقلة صباعها ظهرت تطمس ضوء الشمس والقمر ولو أن خصلة واحدة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب معقولة تضحي بالحور العين من أجل أن أنت تفعل شيء غلط يغضب ربنا في الدنيا ده دي رسالة لكل شاب لكل شاب بيتعجل شهوته المحرمة في الدنيا إن ربنا رزقك بزوجة صالحة في الدنيا فبها ونعمة عين وإن لم يرزقك في الدنيا إن شاء الله ربنا يعوضك في الجنة بأشياء لا تخطر والله لا تخطر على قلب بشر سبحان الله شوف مقصورات في الخيام ولما تخرج قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لا يمكن ابدا ان هي تبص لحد غيرك ابدا ودي في حد ذاتها متعه اسال الرجل اي رجل قول له ايه امتع حاجه بتتمتع بيها من زوجتك وانت وانت خارج معاها يقول لك وهي بتغض بصرها ما بتبصش لاي راجل غيري بحس ان انا رجل بحس ان هي بتقدرني وبتحبني وبتحترمني المتعة دي موجودة في الجنة بقى بشكل لا يخطر على قلب بشر حوراء بقى بالجمال والحسن ده لو في غيرة في قلبك ممكن تموت وانت واقف فتخيل حضرتك بقى وانت ماشي وهي خارجة معاك من الخيمة والخيمة لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا تخيل حضرتك وانت ماشي معاها وهي لا بتبص لرجل غيرك ولا بتبص لاي حد هي نظرها ما بيتشالش عنك ابدا هي حباك وبصالك وبتتمتع بان هي عماله تبص لك طول ما هي ماشيه معاك في الجنه من ضمن الاوصاف من اوصاف الحور العين التي وصفها المولى عز وجل في الجنه ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون الزوجه في الجنه من الحور العين مطهره من الحيض والنفاس والاشياء التي يتقزز منها الانسان كل الاشياء اللي ممكن تضايقك في زوجتك هي مطهرة من كل ذلك وكذلك أيضا زوجتك المؤمنة لما تخش معاك الجنة خلاص لا حيض ولا نفاس ولا ولا تدفل ولا تفعل أي شيء ولا أي شيء يخليك تتقزز لأن خلاص ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون شفت قد ايه اوصاف الحور العين النبي وصفها لك صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى وصفها لك باوصاف لا تخطر على قلب بشر النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا بعض يعني يعني نبذه يسيره كده عن جمال النساء في الجنه عن جمال الحور العين في الجنه قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم ولكل واحد منهم زوجتان كل واحد فينا كده هو داخل الجنة أول حاجة ربنا يتحفك بها في الجنة زوجتين من الحور العين ده أول ما تخش كده عربون محبة أول ما تخش كده زوجتين من الحور العين ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن والجمال تخيل حضرتك تبقى لابسه 70 حله في الجنه ورغم ذلك انت تشوف مخ سوقها من وراء 70 حله من الحسن والجمال والبهاء ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال لو أن امرأة من أهل الجنة لو واحدة بس من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد زوجتك في الجنة لو بس بصت بصة كده على أهل الأرض تملأ وتضيء تضيء ما بين الأرض وما بين السماوات تعالوا نكمل وصف الحور العين لأن الواحد عقله سيذهب ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكيد زي ما قلت لكم دي احلى حلقه انتم مستنيينها وصف الحور العين شوف تخيل لما النبي عليه بيقول لك يعني ترى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن والجمال الحديث الثاني اللي عند البخاري ولو ان امراه من اهل الجنه اطلعت بصت بس لملأت شوف سبحان الله لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا مجرد ما تبص بس من السماوات يا جماعة تضيء ما بين السماوات والأرض وتملأ ما بين الأرض والسماوات من ريحها الجميل ولنصيفها على رأسها اللي هو الخمار خير من الدنيا وما فيها ده بس في وصف الحور العين فتخيل بقى زوجتك الجميلة اللي هتبقى أجمل من الحور العين سبعين مرة على الأقل وهي في الجنة لان يعني ده بيفكرني بقصه واحد كان زوجته تعبانه ويعني ومبهدلاه في الدنيا فبيقولوا له طب ما عمال بتشتكي منها طب ما تطلقها قال لهم ده انا بضحي عشانكم انا لو طلقتها واحد فيكم هيبتلى بيها يعني فالمهم فضل بقى قيام ليل ودعاء ولجوء الى الله ربنا اكرمه وماتت فلما ماتت راح بقى عشان يدفنها ومعاه بقى اهله وحبايبه فلما راح هناك ودفنها وسوى عليها التراب فوقف عند القبر ومره واحده طبعا هو كانت عايشه ما كانش صوته بيطلع فاول ما دفنها فقال وقف بقى كده زي الاسد وقال اشهد الله انها طالق طالق طالق فقالوا سبحان الله في حد يطلق زوجته بعد ما ماتت قال لهم انا خايف ربنا يجمع بيني وبينها في الجنه يبقى نكد الدنيا واخره يعني فاهم ازاي؟ لا طبعا مش هيبقى نكد الدنيا واخره لان ربنا هيكرمك ان شاء الله بان زوجتك دي تبقى في غايه الحسن والجمال والادب والدلال والخلق الجميل جدا ربنا يا رب يبارك في ازواج المسلمين يا رب العالمين. تحديد ان كل واحد وهو داخل الجنه يا جماعه ليه زوجتين بس زي ما قلت لكم دي اول تحفه كده تتحب بها في الجنة أما أعداد الأزواج من الحور العين بيتفاوتوا بعد ذلك يعني على سبيل المثال الشهيد ليه 70 ولا 72 زوجة من الحور العين وممكن يزيدوا وفي إنسان تاني بإيمانه وتقواه وقربه من الله سبحانه وتعالى ممكن يزداد من الحور العين وأديكوا الدليل على كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال أول حاجة يغفر له مع أول دفعة من دمه مع أول نقطة دم الصفحة بتاعته بقت بيضة ما فيش ولا ذنب ويرى مقعده من الجنة وده السر اللي بيخلي الشهيد مبتسم ويحل حلة الإيمان ويزوج في اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين صح زي ما انت بتقول يا بخته فعلا ما هو الواحد في الدنيا لو متجوز اتنين يبقى ماشي في الشارع عمال ايه بيكلم نفسه فواحد بيقابله يقول له ما شاء الله يا اخي على التقوى هو حضرتك بتسبح قال له لا يا اخي ده انا بحاسبن واخد بالك اه فانما في الجنه بقى 72 زوجه وانت مستمتع بكل زوجاتك في الجنه ويزوج 72 زوجه من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويامن من الفزع الاكبر ويوضع على راسه تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيت الله أكبر يتشفع في سبعين واحد ويدخلهم الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى الإمام ابن القيم بقى ليه تعليق جميل قوي قوي على الحديث ده بيقول لك وأكمل الناس لذة أي بالحور العين أصونهم لنفسه في هذه الدار عن الحرام أكتر واحد ربنا هيكرمه بعدد كبير من الحور العين هو أكتر إنسان صان نفسه عن الحرام وعن النظر إلى النساء وعن فعل الفواحش أو غير ذلك ليه؟ قال لك لأني على سبيل المثال الخمر من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة ومن لبس الحرير في الدنيا من الرجال يعني لأن الحرير والذهب حلال للنساء حرام عن الرجال على الرجال ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن أكل في صحاف الذهب والفضة في الدنيا حرم منها في الآخرة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فاللي يصون نفسه عن الحرام في الدنيا ربنا يكرمه باكبر قدر من الحور العين في الجنه. العجيب في الموضوع يا جماعه ان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيخبرنا طبعا ربنا اخبرنا ان الحور العين يوم القيامه عربا اطرابا بيمتعوا ازواجهم بالكلمات الحلوه من الحب والغرام والعشق في الحلال لزوجها في الجنه، وفوق ده كله هم في سن واحده، وفوق ده كله كمان الحور العين هتغني لك. في الدنيا ممكن تكون نفسك ان زوجتك كان يبقى صوتها حلو كده تقعد تنشد لك بعض الاناشيد الجميله كده وتسمعك صوتها في الجنه بقى الحور العين هتغني لك كما ثبت في الحديث الذي رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحور العين او ان ازواج اهل الجنه لا يغنين ازواجهن باحسن اصوات ما سمعها ما سمعها احد قط ما سمعها احد قط وان مما يغنين من ضمن كلمات الاغاني بقى الحلوه نحن الخيرات الحسان ازواج قوم كرام ينظرن بقره اعيان وان مما يغنين ايضا نحن الخالدات فلا يمتن ونحن الامنات فلا يخفن ونحن المقيمات فلا يضعن وان مما يغنين ايضا نحن الحور الحسان خبئنا لأزواج كرام ما شاء الله كلمات حلوة وجميلة بتغنيها لك الحور العين لما تقابلك في الجنة بفضل الله اللي أعجب من ده كله يا جماعة إن أنت لما تكون رجل مؤمن وتقي وورع وبتعبد ربنا وتغض نظرك عن الحرام وتبعد عن الفواحش الحور العين بتطلبك من ربنا سبحانه وتعالى ورسالة كمان لكل زوجة مسلمة اوعي تزعلي زوجك واوعي تضايقيه لانك لو ضايقت زوجك او زعلتيه تخيلي زوجته من الحور العين هتدعي عليك الحديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امراه زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله تخيلي لما الحور العين تدعي عليكي وانا ما اتمناش طبعا ان اي امراه او اي اخت فاضله الحور العين تدعي عليها اتمنى ان هي تدعي لك مش تدعي عليكي لا تؤذي امراه زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل يوشك أن يفارقك إلينا لو كانت زوجة بتؤذي زوجها وزوجة مش- يعني ممكن تكون بعيدة عن طاعة ربنا ومش هتخش الجنة فالحور العين بتقول لها ما تأذينيش قاتلك الله ده هو قاعد عندك بس ضيف يوشك أن يفارقك هيموت قريب وهيجي لنا احنا بقى يستمتع بنا ونستمتع به في الجنة عشان كده بقول لكل زوجة مؤمنة اكرمي جوزك و- و- و- واحرصي عليه واحرصي على رضاه وافعلي كل حاجة يأمرك بها إلا حاجة تكون فيها معصية لله لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا والنزل هو ما يعد للضيف وكما قلت لكم تاخد كده أول ما تخش كده أول إكرام في النزل زوجتين من حور العين ثم بعد ذلك يزداد العدد على حسب قربك من الله سبحانه وتعالى الامام ابن ابي الدنيا بيحكي عن ابي سليمان الداراني ان كان في شاب في العراق بيتعبد وبيعبد ربنا فخرج مع رفيق ليه في رحله الى مكه رايحين يحجوا رايحين جايين طول السكه الشاب ده ما شاء الله صائم قائم ذاكر لله تال لكتاب الله فواحد قال له حالك عجيب قوي ما شاء الله ما بتقعدش لحظه الا في عباده اما في صيام او قراءه قران او صلاه او ذكر ليه تعب نفسك بالمنظر ده قال له والله رايته في المنام حوراء في غاية الحسن والجمال تسكن قصرا في الجنة وهي تقول لي يا ولي الله جد إلى الله في طلبي فلقد جددت في طلبك وأنا بانتظارك في جنة الرحمن أنا أربى لك في خدور الجنة منذ 500 عام قال له فأنا الآن أجد في طلب هذه الحوراء سبحان الملك الشاهد في موضوع نختم بقى الموضوع بحتة أنتوا عايزينها كيف تفوز بالحور العين أربع حاجات احفظ معايا واكتب ورايا رقم واحد الشهادة في سبيل الله ربنا يرزقنا وإياكم يا رب شهادة عند المسجد الأقصى للشهيد عند ربه سبع خصال كم من ضمنها إنك تفوز ب 72 زوجة من الحور العين رقم اتنين العفة والبعد عن الفواحش يا شباب يا اللي بتقعدوا على النت وعلى الفضائيات يا اللي بتتفرجوا على اشياء ربنا حرمها وربنا ورسولنا حرمها صلى الله عليه وسلم غض بصرك وابعد عن الفواحش عشان ربنا يكرمك برضاه اولا ثم بالحور العين. رقم ثلاثة الايمان والتقوى، كلما ازددت ايمانا وازددت طاعة لله واتباعا لرسول الله ربنا هيكرمك بالحور العين في الجنة. رقم أربعة ودي آخر حاجة من كتم غيظا لو حد زعلك وانت تقدر ترد له الاذى مرتين ثلاثة اوعى اوعى تأذي حد واوعى ترد الاذى لحد اكتم غيظك يقول صلى الله عليه وسلم من كتم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من الحور العين من أيها شاء يأخذها أو يتزوجها يعني ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يقول لك ها تاخد دي ولا دي ولا دي دي مش عايزة كلام يا ربي عايزهم كلهم ما احنا زاهدين في كل حاجة إلا في فضل الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يزوج شباب وبنات المسلمين في الدنيا وأن يسعدهم جميعا بالذرية الصالحة فإن لم يتزوج الشاب أو لم تتزوج الأخت الفاضلة فربنا يكرمكم يوم القيامة إن شاء الله بالحور العين ويكرم أخواتنا بأزواج صالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى قلوبنا في النعيم بتهيم بنظرة لوجه رب كريم يا رب وعدنا وسعدنا ودين الفضل والمنة بيوم هنعيشه في الجنة ده يوم هنعيشه في الجنة تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى
do do